السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله بعد هذه الرحله الجميلة الرائعة الراق الرائقة الرقراقة في الكلام عن الله وأسمائه وصفاته وحال القلب في استشعار واستيعاب هذه الأسماء بمنهج صحيح منهج مبدأ السلامة فيه أننا امرنا به قال الله مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ان هذه الايات والاحاديث بفهم الصحابه وفهم النبي هي السلامه ولذلك ننتقل مع منزله التفكر نقله بعد ان كانت الكلام في البدايه ان الفكره في التوحيد لا ينجو العبد فيها الا بالاعتصام بنور الوحي والتمسك بفهم السلف يقول الشيخ وانما تستقيم الفكره في التوحيد بثلاثه اشياء بمعرفه عجز العقل والاياس من الوقوف على الغايه والاعتصام بحبل التعظيم ثلاث حاجات عشان تسلم في الفكرة في التوحيد معرفة عجز العقل بيقولوا ربنا عرفوه بالعقل الكلام ده غلط لو عرفوه بالعقل ما كانش ربنا أرسل الرسل وإنما ربنا عرفوه بالوحي العقل عاجز العقل يعجز عن فهم وادراك اشياء كثيره لازم تفهم ان العقل له مدى بمعنى ايه ان انا عيني حين تنظر لها مجال معين مدى معين يعني ما تقدرش تشوف اللي ورا الجدار ده هي العين البشريه كده ما تقدرش سمعي له مدى بسمع لحد مجال معين ابعد من كده ما اسمعش اعلى من كده ما اسمعش اوطى من كده ما اسمعش وهكذا كذلك العقل كذلك العقل له مدى بيفهم لدرجة حاجات فوق الدرجة دي ما يفهمهاش العقل مش في امكانياته مش في قدراته مش في طاقاته لازم تعترف بدي بعجز العقل خصوصا في التعامل مع الشرع عشان كده لما ربنا بيفهمنا بيفهمنا بالقدر الذي نحتاجه واكتر من كده يبقى عبادة العقل عشان كده ابن الجوزي في صيد الخاطر عليه رحمة الله بيقول ايه فصلات ركعتين امر سهل وصيام يومين امر سهل وقراءة جزئين امر سهل انما السر في تعبيد العقل للرب لله في كل شيء حكمة لكن احيانا يعجز العقل عن فهم الحكمة يعجز العقل عن ادراك الحكمة يعجز يعجز عجز حقيقي ده كلام ابن الجوزي مثلا في مرض الاطفال لما انسان كبير يمرض نقول عقوبات على ذنوبه طب الطفل وانت قدامك طفلك ابنك مريض وبيتعذب بيتلوى الحكمة بقى ما انتش فاهم تعمل ايه يا رب لك حكمة في هذا انا لا اعلمها انت حكيم ويسجد العقل للرب لذلك الفكرة في التوحيد معرفة عجز العقل وأكثر الناس ضلوا بعقولهم المدرسة العقلية الحديثة في زماننا سمعت أحدهم يقول أيما حديث ورد علي عرضته على عقلي فإن قبله قبلته وإن رده رددته ولا غضاضة بالله عليكم ده كلام وبالله عليكم يبقى ده دين أن يحكم عقله في الشرع ذلك منهج أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل صحيح ان النقل الصحيح لا يعارض العقل السليم لكن ان بدا عندك عقلك انت كشخص ان في تعارض بين عقلك وبين ايه او حديث تقدم النقل وعقلي يسجد خضوعا وذلا لله جل جل جل جلاله لذلك بنقول ايه في ايات الاسماء والصفات ان زي ما الصحابه فهموا زي ما النبي فهم نفهم جاء رجل الى رسول الله اعرابي فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا الحديث فقال الرجل الاعرابي لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا قال نعم فقال بخ بخ قال وما يحملك على قول بخ بخ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا الحديث ده أقوى دليل في إثبات الأسماء والصفات ان الراجل سأل يضحك ربنا النبي قال له نعم يضحك قال له لن نعدم من رب يضحك خير يبقى الراجل فهم الضحك والرسول اقره على فهمه لكن ليس ضحكا كضحكنا ضحكا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي دي العقيده لو انا قلت النهاردة ان الله يضحك يجي واحد يقول لي لا ننزه الله عن ذلك اقول له لا هو يقول كده ننزه الله عن ذلك ده المقصود بالضحك يعني كذا التأويل بقى اقول له لا لا لا لا انا اثبتها كما جاءت لو ربنا جل جلاله يوم القيامه سالني عبدي لما اثبتت لي اني اضحك لما قلت اني اضحك اقول له سيدنا النبي هو اللي قال وانا بريء بس خلصت اذا سالني ربي لماذا تثبت لي يدا يا رب انت الذي قلت في كتابك يد الله فوق ايديه لو سالني ربي يوم القيامه عبدي لما قلت ينزل ربنا اقول سيدنا النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم وانا بريء لكن لو سالك ليه قلت ينزل ربنا يعني تنزل رحمته تقول له ايه هي دي قول لي بس مش هينفع ويجي بقى الكلام الكتير والشبهات انا مش عايز اطرح الشبهات على عقولكم دلوقتي لكن ابتداء انتوا عقولكم مستسلمه لله لكن يقول لك ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل فالثلث الاخير من الليل في مصر الساعه 4 وفي في المكان الفلاني الساعه 2 وفي المكان الفلاني الساعه 3 ينزل ربنا بانهي ثلث وانا مالي هي دي شغلتي ان انا اقول لك ولا انا اجاوبك هو قال ينزل يبقى ايه ينزل اما ينزل ازاي هنا وهنا وهنا وهنا انا ما اعرفش ما انا بجاوب على قد الشرح ممكن اي حد يشغل دماغه ويجاوب على السؤال ده لكن لا ده انا مستسلم للشرح ووقاف عند حدود الشرح هي دي انما تستقيم الفكره في التوحيد بثلاثه اشياء بمعرفة عجز العقل أن هذا العقل له حدود وطاقات وقدرات هذه الحدود والطاقات والقدرات محدودة فيلزمه أن يقف عند حده لازم العقل يقف عند حده يفهم لحد هنا بس لحد هنا ويقف عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله أو في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله اتنين والإياس من الوقوف على الغاية مقصود هنا الحكمة الله جل جلاله نثبت له ابتداء انه حكيم جل جلاله خلق كل شيء لحكمه قال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار
تفرق بكم عن سبيله ربنا خلق السماء وخلق الارض وخلق ما بينهما لحكمه لما نيجي نقول ما بينهما يبقى لازم تفهم في ما بينهما دي كل مخلوقات الله والله خلقكم وما تعملون فافعال العباد مخلوقه امام البخاري له كتاب اسمه خلق افعال العباد افعال العباد المخلوقه دي من مخلوقات الله لحكمه يعني ده يمرض لحكمه وده يشفى لحكمه وده يغنى لحكمه وده يفتقر لحكمه وده يموت لحكمه وده يولد لحكمه افعال الله لا تخرج عن الحكمه قط لكن لابد ان تيأس من الوقوف على الحكمة في كل شيء مش انت ما تقدرش لانك لو بحثت في القدر قد تضل وقد تزل وقد تكفر سؤال الناس وكلامهم في الانسان مخير ولا مسير هو ده الغلط احنا قلنا الايمان بالقدر قلناها في الحلقات دي مراتب الايمان بالقدر العلم والكتابه والمشيئه والخلق والايجاد هو ده ايمانك وانتهينا وخلصنا القياس من الوقوف على الغايه على الحكمه ان تيأس من هذا ثلاثه وهي الاخيره والاعتصام بحبل التعظيم اخوتي كنا بنتكلم عن الطريق الى الله وبنتكلم عن آه، عوارض الطريق وآفات الطريق وقواطع الطريق من أخطر ما في الطريق إلى الله من القواطع الكبر والعجب والغرور إذا أصاب قلب العبد اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم قنا شر نفوسنا اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا الكبر يا اخوه اللي بيصيب قلوب العباد عشان كده ابن القيم له كلمه خطيره جدا بيقول ايه بيقول وطغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات لما انسان يطغى يتجاوز الحد في المعاصي في الاخر هو عارف انه غلط زي ما قلت قبل كده ان في واحد كان مدمن خمر لقي عبد الله المبارك فاقبل عليه وصار يمرغ وجهه في لحيه الشيخ ويقول ادع لي يا شيخ ادع لي يا شيخ ويبكي فاعترض تلاميذ الشيخ قالوا انت عارف ان ده مدمن خمر ازاي انت تاخده في حضنك وتسيبه يبكي على صدرك وتقعد تدعي له فقال لعله حين رآنا وقع في قلبه ما يحبه الله ووقع في قلوبنا ما يكرهه الله قال لهم لعله لما شافنا قال شوف الناس النظيفة شوف الناس الطيبة شوف الناس بتوع ربنا أما أنا فإخص علي أنا قرفان من نفسي لما رأى ربنا الانكسار اللي في قلبه ده واحنا لما شفناه قلنا ياه واتغرينا فقال لهم يمكن في الحالة دي كان أقرب لربنا مننا ده معنى كلمة أن طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات الإنسان لما يطغى في المعاصي بيفضل منكسر وما يشوف الناس الطيبين يزري على نفسه لكن طغيان الطاعات خطر ابن القيم قال ايه قال ومن اضر الطغيان على المتعبدين ثلاثة أنه يوجب على الله حقا بطاعته وأنه يشعر بالاستغناء عن عفو الله ورحمة الله والتالتة نسيتها طغيان المطيعين ان هو آه يستكثر عمله ويوجب على الله حقا بهذا العمل ويشعر بالاستغناء عن رحمه الله ده الطغيان الطغيان انه يستكتر على ربنا يقول انا بقالي عشرين سنة بصلي انا بقالي مش عارف كام سنة ما بيفوتنيش صلاة في المسجد او ما بتفوتنيش صلاة انا كل رمضان بعمل عمرة انا بقى يستكتر على ربنا ولا تمنن تستكثر اتنين ودي واقعة في قلب ناس كتير أن يوجب على الله حقا بهذه الطاعة لما يبتلى تلاقيه جواه اعتراض يقول يا رب أنا لسه جاي من عمرة أنا خارج من الصلاة أقع كسر يا رب انا مش لاقي اكسي العيال في ناس بتلعب بالفلوس لعب وانا اللي قاعد ليل ونهار بعبدك آه. حتى لو ما قالش الكلام ده بلسانه ربنا شايفه في دماغه وفي قلبه انه بيوجب على ربنا انه يديله احد اخواننا ارجو انه اذا سمع الكلام ده ما يزعلش مني ربنا رزقه ببنات وبعدين بنات وبعدين بنات زعلان قلت لعل الت- كتر كتر الرزق من البنات مرتين وثلاثه مش ثلاث بنات يعني اقصد آه، سببه ان ربنا راى من قلبه انه بيفرض على ربنا انه يديله ولد انت بتوجب على ربنا يعني بيعتقد من جواه ان من حقه ما تديني ولد بقى مش من حقك انت انت بتعمل ايه انت بتقول ايه فلو ان الانسان انكسر وذل يعني يقول ايه طب ما انا تبت خلاص ليه بقى العقوبات انت بتوجب على ربنا انك تبت ان يرفع عنك العقوبات ما توجبش على ربنا هو ده طغيان الطاعات ثلاثة أن يشعر بالاستغناء عن رحمة الله عارفين قصة الرجل الذي عبد الله 500 سنة على رأس جبل ثم جاءه الموت فقال الله أدخل عبدي الجنة برحمتي قال لا يا رب بعملي ربنا بيقول أدخل عبدي الجنة برحمتي قال له لا يا رب رحمتك ايه بقى امال شغله 500 سنة ده كان ايه بشغلي بتعبي بعبادتي فقال الله قيسوا عمل عبدي الى ادنى نعمة من نعمي عليه فوزنوا عبادة 500 سنة إلى نعمة البصر فرجحت نعمة البصر وطاشت عبادة 500 سنة فقال الله أدخلوا عبدي النار بعمله قال لا يا رب برحمتك بعض الناس كده حاسس عشان هو حافظ القرآن عشان هو بيصلي عشان هو الحمد لله أنا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمرة ولا بعمل حاجة وحشة يبقى هدخل الجنة لا كده يحس ان هو مستغني عن ربنا مستغني عن رحمة ربنا مستغني عن عفو ربنا مستغني عن مغفرة ربنا مستغني عن التوبة لربنا مستغني عنها ليه ما انا كويس هو ده طغيان الطاعات هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى عند فكرك في التوحيد الات- الاعتصام بالتعظيم كنت بفزع قوي وانا بسمع حد بيتكلم عن ربنا ويقول ان هو بيتكلم مع ربنا كده يا رب هو انا انا عايز احج السنه دي ما تحجج لا لا لا لا لا لا ما نقدرش نتكلم مع ربنا كده الاعتصام بحبل التعظيم خليك دايما معظم لربنا موقر لربنا اما تتكلم مع ربنا اتكلم بادب اما تتكلم عن ربنا اتكلم بادب الاعتصام بحبل التعظيم خليك دايما معظم ربنا ما تتجرأش على الله ما تنبسطش وتاخد راحتك في الكلام عن ربنا او مع ربنا لما تيجي تناجي ربنا خليك معظم لجلال الله ما تيجي تتكلم عن ربنا خليك معظم لقدر الله ما تاخدش راحتك وتسيب نفسك في الكلام كانك بتتكلم عن حد عن واحد صاحبك او عن حد معاك لا الله ذو الجلال والاكرام جل جلال الله يبقى انما تستقيم الفكره في التوحيد بثلاثه اشياء بمعرفه عجز العقل بالاعتراف بعجز العقل والاياس الياس من الوقوف على الغايه الحكمه والاعتصام بحبل التعظيم بهم تنجو احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله